كتاب الديات ففي مسائل كثيرة تتعلق بالموضوع ولكن بذكر الحاجات المهمة اللي ممكن نتعرض لها في الأسئلة اللي يحصل مشاجرة بين الناس ويحصل بينهم شيء فعرضت هذه الأشياء الأشياء اللي أنت ممكن بتحكم فيها بين الناس الديات الديات القصاص مش بتاعك أنت مش أنت اللي هتقيم القصاص ولكن الحاكم هو الذي يقيم ذلك إنما المصالحة بين الناس أنت تقضى عليه أنك تصلح بين الناس صالح اعرفوا إنك تقول والله عليكم تدفعوا دية كذا عليكم المصالحة بين الناس في ذلك الديات المال الذي يؤدى كأنه مأخوذ من الأداء العطاء كأنه مأخوذ من ذلك أو من الإدلاء من الإدلاء فهذه الدية يقول ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ودى ودى بمعنى أعطى الدية أعطى ديته يقال وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديته واتديته يعني أخذته الدية الهاء فيها عوض من الواو الهاء عوض من الواو المحذوفة إنه يقول دية دية أصلها ودية أصلها ودي يبقى هنا ودي حذفت الواو اللي في الأول وعوض منها هاء في الآخر أصبحت إيه دية دية جمعها ديات ومنه الحديث إن أحبوا قادوا وإن أحبوا وادوا أي إن شاءوا اختصوا وإن شاءوا أخذوا الدية طيب ده كلام ابن, الج... ابن الأسير الجزائري أجمعوا على وجوب الدية في الجملة هنا لاحظ دايما كلام الفقهاء أما يقول لك أنه المسألة الفلانية اتفقوا عليها في الجملة معناه إيه اه التفصيل فيه خلاف في التفصيل فيه خلاف لكن إجمالا كده في دية إجمالا في دية لكن ممكن يختلفوا في بعض مقادير الديات في أشياء في الديات يبقى في خلاف موجود إنما إجمالا في دية في الشريعة لقول تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هي في قتل إيه؟ الخطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ولحديث الذي رواه النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه وفي النفس مئة من الإبل وفي النفس مئة من الإبل الحديث بالشواهد بتاعته صحيح صحيح بشواهده من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير ذلك غير عمد فعلى عاقلته الكلام واضح قل إذا أتلف إنسانا قتل إنسانا القتل إما يكون خطأ أو خطأ شبه عمد أو عمد إذا كان عمدا ففيه القصاص أو الدية تكون على القاتل عمدا الجاني يكون عليه لكن إذا كانت خطأ أو عمد شبه خطأ هيبقى الدية على مين؟ على العاقلة للمعاونة في ذلك ويعين هذا الإنسان بالدية عليه وعلى هذا الإنسان الكفارة صيام شهرين متابعين إذا لم يجد الرغبة قال في الشرح الكبير أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة يعني إذا كان القتل شبه عمد أو كان خطأ أو ما جرى مجرى الخطأ فعلى العاقلة الدين قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقل وعن أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها فقضى بدي الأصل في أن الدية على العاقلة ما جاء في القرآن دية مسلمة إلى أهله بس ما ذكرش مين اللي هيدفع هذه الدية فده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي هيدفع الدية هتكون إيه العاقلة العاقلة اللي هي مين اللي هم عصبة القاتلة أو القاتل الجاني يعني العصبة بتوع اللي هم الذكور من الرجال من رجال العيلة بتاعته هؤلاء الذين يدفعون عصبة طيب من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف فضمان تالف من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما المسائل دي مسائل هامة جدا ان يعرف الواحد منا انه لا يتعدى حدوده يتجوزش حده آه، ما تقولش ايه يعني ما فيهاش حاجه آه، مسائل آه، ال- ال- الدين يهذب اخلاق الانسان ويهذب افعال الانسان شوف في الشوارع كده لما تبص تلاقي كل واحد لمزاجه بيعمله اللي عايز يعمل يحط في في الشارع حديد ممكن يؤذي الناس يحط ما يحطش اللي عايز يرمي زباله يتزحلق الناس في موز فيها ولا بتاع ما فيش مانع يعمل هذا الشيء المحلات اللي تطلع 3 4 متر في الشارع تضيق على الناس يجي يعدوا ما يعرفوش يتخبطوا في بعض مش مهم عندهم مع ان هؤلاء لو تسببوا في اذى عليهم قيمه هذا الاذى الذي تسبب بفعله يبقى الشارع للناس ما هواش للمحل ان هو ياخد الشارع والناس يمشي في اي مكان ملكش هذا الشيء فتطبيق الشريعه يجعل كل انسان يلتزم حده ان لم يخف من الحاكم ومن القانون اللي بيمشي عليه الناس في حساب يوم القيامه الحساب ربنا سبحانه تبارك وتعالى يحاسبك انك اذيت الناس آه، آه، وضعت شيء في طريق الناس آه، آه، اذيت الناس جرحت الناس قتلت الناس بسبب هذا الشيء فمهما يظن الانسان انه فلت حط عربيته في مكان العربيه اتزحزحت ما كانش قافل فرامل كويس داست واحد انا مالي ما, ما, ما, ما خدتش بالي انا كنت في البيت العربيه هي اللي عملت كده انت مسؤول عن وضعها في المكان الصحيح ان توضع في المكان الصحيح شوف انسان يقعد في البيت بتاعه مثلا عايز يسقع قله حاططها في البلكونه فوق السور بتاع البلكونه علشان يشرب ميه ساقعه خلي القله بتاعتك في البلكونه وواحد معدي وقعت عليه جابت اجل ومات هذا الانسان آه، هتقول قضاء وقدر صحيح صحيح بس أنت القاتل أنت القاتل القتل الآن قتل خطأ يبقى على عاقلتك الدية الدية يدفعها يدفعها العاقل إنسان البلكونة بتاعته بتتمرجح ها ما وهي على الرصيف وسايبها وأنا مالي مش هصلحها آه، شيء راحت واقعة فوق إنسان قتلته يبقى هنا هذا قتل خطأ عليه آه، حتى لو عدى في الدنيا انه قضاء وقدر وخلاص مسؤول امام الله عز وجل انه قاتل او انه تسبب في هذا الشيء. واحد بيبني عماره حاطط في الشارع طوب في مكان مثله ما يتحطش فيه يبقى الناس اضطروا بيعدوا بيتكعبلوا في طوب واحد وقع عليه مات بسبب ذلك ليس من حق ليش اصلا يبقى هنا مش من حقك استخدام الاشياء التي تكون مشاعا للناس وتاخدها لنفسك وتؤذي بها الناس وتقول انا حر اعمل لا الدين يقول لك لست حرا أنت مقيد في أفعالك حقك تأخذه الواجب عليك تعطيه ما ليس حقك ستحاسب عليه إذا أخذته فهنا يقول لك من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها حفر بئرا تعديا يبقى هنا جاء في الطريق راح حفر بئر حفر بئر في مكان لك من حقك تحفر البير جوه الارض بتاعتك جوه البيت بتاعك انما بره في الشارع لا ليس من حقك انك تحفر الا ما كان ليس تعديا وتاخد الاحتياطات بتاعتك في الحفر ما يجيش بتوع المجاري يحفروا في الشارع ويسيبوا ال- ال- الغطا مفتوح يسيب المكان مفتوح واللي يعدي يقع فيه خلاص قضاء وقدر لا اللي حفر هذا المكان لابد يحط عليه سياج يمنع ان حد يقع فيه اذا حد وقع فيه بهذا القاتل المتسبب في ذلك الذي تسبب فيه فمن حفر تعديا بئرا قصيرة حفر بئر جاء اللي بعده راح حافر مغوط هذه البئر لا ده حط عليها سور ولا ده حط عليها سور ولا وكان هذا الفعل تعديا منه بالتعدي لانه ممكن يحفر بحق وممكن يحفر لا بتعدي يبقى اللي حافر بحق مثلا يدخل مجاري في البيت بتاعه لازم يعمل البكابورت قدام البيت بتاعه آه، عمله الان هيسيبه مفتوح كده واللي عدى على الرصيف يقع فيه يبقى تعدي تعد لازم يحط حاجة يمنع إن حد يقع فيه إيه، ما لم يفعل هذا الشيء وقع فيه إنسان جرح يبقى هو الذي تسبب في جراحته قتل يبقى هو الذي تسبب في قتله يبقى الذي يحفر بئرا بالتعدي وكانت قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما معناه إن شو ضمان تالف كلمة واسعة تالف ما- واحد وقع آه، الدابة بتاعت إنسان واحد ماشي بعربية العربية وقعت فيها آه، معاه حمولة كعب وقعت الحمولة بي- باظت تالف أي تالف تلف فيها بسبب هذا الإنسان يبقى عليه الضمان الضمان قد يكون الدية في الإنسان قيمة في ما له قيمة المثل فيما له مثل فيه وضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقل الثلاثة الدية أثلاثا يبقى هنا كانوا اللي فعلوا هذا الشيء كانوا اثنين في الأول واحد حفر بير الثاني غوطها الثالث وقع فيها اللي وقع فيها الضمان بتاعه على مين على من فعلوا هذا الشيء إذا كانوا فعلوا هذا بالتعدي فيه إن الثالث وضع سكينا بداخلها قتل الإنسان هنا لاحظ ان القتيل ده قتل بايه اللي قتله السكين انما لولا ان السكينه جوه البير وان هو وقع ما كانش جرح بهذه السكين لو كان بره البير كان شافها ما دس عليه يبقى على ذلك هنا البير كان السبب يبقى الثلاثه تسببوا في اهلاك هذا هل تعمدوا قتله لو تعمدوا يبقى القتل عمد وعدوان يقتل الثلاثة به لكن لم يتعمد ده بيحفر بير لمصلحة له ولكن تعدى بهذا الذي صنعه الآخر غوطه الثالث حط فيه سكينة حط فيه الفاس سابه جواه وقع ده على الفاس راح ميت به يبقى على ذلك هذا قتل خطأ يبقى على عواقل الثلاثة هذه الدية يقول فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقل الثلاثة الدية نص عليه الإمام أحمد لأنهم تسببوا في قتل إن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر طب خلينا في الصورة اللي فاتت دي إن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات هنا طب فرضنا إن هم كان عددهم أربعة اللي عملوا هذا الشيء مين هيدفع الدية؟ القاتل الجنان اللي هم تسببوا لأن العاقية العاقلة تحمل التلت فما فوق أقل من التلت لا تحمله العاقلة يحمله مين الجاني نفسه يبقى الدية إذا كانت أقل من التلت يحملها الجاني نفسه يقول لنا هنا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع لأنه مباشرة ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عاده ماشي أزل تعدية فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع لأنه مباشرة ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة احتمال احتمال هذا الذي يقوله واحتمال آخر أن يكونوا الأربعة شركاء في هذا الشيء إذا وضع الحجر بقرب البئر وضع الحجر بقرب البئر يبقى مجموعة حفروا البئر أو واحد حفر البئر الثاني وسع وعمق البئر الثالث حط حجر قدام البئر جه واحد معدي اتكعبل في الحجر وقع في البئر يبقى هم الأربعة أو هم الثلاثة اللي قتلوا هذا الإنسان لكن لو إن البير موجود وده واحد حط حبل من الحيطة للحيطة بعيد عن البير محدش شايفه الحجر ممكن يكون إنسان شايفه اتكعبل فيه يبقى هنا في قتل خطأ حصل من اللي حط الحجر ومن اللي حفر البئر لكن لو أن إنسانا وضع حبلا مثل هذا يكون تعديا وضع الحبل ازاي تحط حبل بين ال- ال- الطريق تعمل الطريق بالحبل واللي معدي مش شايف الحبل اتكعبل بيه وقع في البير يبقى هنا القتل على واضع الحبل لأن مثله لا يرى مثله لا يرى هنا نفرق بين الحجر الصورة اللي هو ذكرها نقول فيها احتمال لما يقوله وفيها احتمال أن يكون الثلاثة اشتركوا في هذا القتل ده حفر الثاني وسع الثالث حط حجر أو ده حفر والثاني وسع والثالث حط سكينة والرابع حط الحجر فتقسم عليهم لكن إذا كان واحد حط حبل بيهزر بيلعب جه قبل البير بشويه وراح حاطط حبل في الطريق محدش يشوفه حبل على الارض عدى انسان اتكعبل في الحبل وقع في البير مات يبقى هنا القاتل مين؟ الذي وضع الحبل وضع لان مثله لا يرى يبقى هنا صورة اللي هو ذكرها في الحجر محتمل لما يقول ومحتمل أن نقول لا اشتركوا المجموعة كلهم في هذا الشيء اللي حط الحبل الحجر يرى والبئر يرى ولكن الحجر تسبب في كعبلة هذا الإنسان إن ما كانش البير موجود كان وقع على الأرض ما جالوش حاجة لكن البير موجود فوقع في البير على السكينة اللي فيه قتل يبقى تسببوا الأربعة في قتل هذا الإنسان فإذا كان القتل خطأ من أربعة مين اللي يشيل الدية؟ هم الأربعة لكن إذا كان ثلاثة تشيل العواقل بتاعتهم اللي بيشيلوا الدية معهم مثلا طيب يقول لنا إن تجاذب حران مكلفان حبله فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر دي صور من الصور اللي إذا تشاح الطرفان وكل منهم يقول لا أنتوا اللي قتلتوا صاحبنا أنتوا اللي قتلتوا صاحبنا راحوا للقاضي الصورة إيه؟ صورة بيشدوا الحبل ها بيلعبوا شد الحبل جابوا حبل خايب وبعدين بيشد ده يشد ده يشد اتقطع الحبل الاثنين وقعوا ماتوا هنا كل واحد تسبب في قتل مين قتل نفسه وقتل صاحبه كل واحد قاتل وقتيل في الوقت نفسه هو قتل نفسه وسبب في قتل صاحبه والآخر نفس هذا الشيء طيب لو أنه قتل نفسه أصلا انتحر رمى نفسه من دور المية نزل ميت هذا الإنسان مين هيدفع الدية بتاعته ما فيش هذا راح في داهية خلاص هنا قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا لكن الصورة هنا هم مش عايزين يقتلوا بعض ده هم بيشدوا الحبل بيلعبوا مع بعض انقطع الحبل ده وقع مات ده يجي بقى العاقلة بتاع ده والعاقلة بتاع ده خلاص هم ماتوا انتهى الشيء لا كل واحد من الفريقين يقول انتم السبب انتم السبب او صاحبكم هو السبب هو اللي بدا هو اللي عمل هذا الشيء طيب مين السبب مش معروف مين السبب مين اللي جاب الحبل الخيبان اللي خلاه يتقطع ما هوش معاه يجي القاضي هيحكم بايه هيقول والله هذا قتل خطا كل واحد سبب في قتل نفسه وقتل الاخر يبقى هنعمل نقول هذا قتل نفسه وقتل صاحبه يبقى عليه نصف الدية لنفسه سقطنا نصف الدية بتاعته يبقى في نصف الدية الأخرى على عاقلة الآخر مش كده ونصف الدية بتاع ده على عاقلة الآخر ده قوله هنا يقول فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر فهو اختياره أن كل عاقلة هتدفع الدية بتاعة الآخر إنما الصورة ده لو تخيلنا أن كل واحد قتل الآخر إنما الحقيقة لا مش كل واحد قتل الآخر اللي حصل أن هما الاثنين بيشدوا الحبل فكل واحد قتل نفسه وقتل الآخر يبقى نصيبه من الدية يسقط نصيب إلا عليه يبقى اثنين قتل واحدا نقول لو إن اثنين قتلوا واحد هنغرم العاقلة بتاعة ده النص والعاقلة بتاعة ده النص كذلك هنا هنسقط النصف الذي عليه في ذلك يبقى على عاقلة كل دية الآخر والحقيقة أنها مش دية كاملة لأن هو تسبب في قتل نفسه فيسقط النصف اللي في ذلك وإن اصطدم فكذلك وإن اصطدم فكذلك روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ لموت كل منهما من صدمة صاحبه أيضا إن قيل فيها نفس الشيء إن اصطدم الاثنين هو صدم فقتل نفسه وقتل الآخر فكل منهما تسبب في قتل نفسه في قتل صاحبه فأصبح له نصف الدية ويسقط النصف الذي بفعله هو كان أولى في هذا الشيء وكان هو بيذهب إلى أنه في دية كاملة على العاقلة طيب لما نقول دية كاملة على العاقلة ودية كاملة على العاقلة طيب احنا هنغرم دول ونغرم دول ما تسقط الديتين وخلاص صح ولا خطأ خطأ خطأ لأن اللي بيدفع الدية غير اللي بيقبضها مش كده ولا ايه ممكن يكون بعضهم بيدفع وبيقبض لكن الغالب نقول الورثة هم اللي بياخدوا هذا المال ففيها رحمة من ناحية أخرى إن ورثة دول محتاجين ورثة دول محتاجين فرضنا هذا ترك زوجة وترك أبا وأما وترك أولادا الآخر ترك أولادا دول محتاجين ودول محتاجين فهنيجي نقول اللي هيدفع الدية العصبات بتاعت العيلة دي هنجمع العيلة دي فيكم كام واحد بيشتغل وقادر وعنده غنى وله مال فيكم مية طيب نقسم على 100 جمل يدفعوا يدفعوا ال 100 جمل ياخد ال 100 جمل ورثة هذا انتفعوا اعكس القضية هؤلاء دي العيلة بتاعتكم كام ألف واحد ممكن يدفع خد من كل واحد منهم ال ال ال ال القدر النصيب منها وإعطي لهؤلاء للورثة للورثة يبقى على ذلك اللي بيدفع الدية هم العاقلة اللي بياخد الدية هم الورثة إن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرناه وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان دنينها ونصف ضمان دنين الأخرى لاشتراكهما في قتله وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتين اثنتين لمشاركتها في في الجنين يعني عايز يقول إن امرأة حامل وامرأة حامل ها الاثنين بيجروا خبطوا في بعض ماتوا الاثنين يقول إذا حصل القتل الآن يبقى العواقل هم اللي هتشيل الآن لا هم اللي حصل الجنين بس هو اللي مات يقول إن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا ما ذكرنا إن الدية على العاقلة يبقى العاقلة بتاعت دي بتضمن دي دي والعاقلة بتاعت الأخرى تضمن ده على فرض نقول إن كل واحدة قتلت صاحبتها أما على التفصيل أن كل واحدة قتلت نفسها وقتلت صاحبتها يبقى على كل عاقلة الإيه نصف دية الإيه الأخرى طيب آه، ده الحكم في النفس وعلى كل واحد منهما نصف ضمان جنينها نصف يعني عايز يقول إن الجنين اللي في بطنها هي تسببت في قتله وصاحبتها تسببت في قتله يبقى نصف ضمان الجنين والعكس أيضا نصف ضمان جنين الأخرى على كل واحدة النصف الضمان للجنين اللي هي ال- ال- ال- الطيب. قال لاشتراكهما في قتله وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب عتق ثلاث رقاب ليه بقى الثلاث رقاب هنا لاحظ انه اللي حصل المرأة الحامل خبطت في الحامل ماتوا الأربعة مش كده أربعة ولا كام أربعة امرأة وامرأة وجنين وجنين ماتوا الأربعة يبقى هنا لما هيجي في الدية القتل هنا خطأ مش كده القتل خطأ يبقى العواقل هيدفعوا الدية سواء على ما يقول هو هتدفع كل عاقلة دية الأخرى يبقى دية كاملة أو نصف الدية وهو الراجح لأن كل واحدة تسببت في قتل نفسها والأخرى طيب دي في, في المرأتين كانت على العواقل هننظر في شيء آخر أن هذه المرأة القاتلة القتل الخطأ فيه إيه كفارة فيه الكفارة وقتل الجنين فيه إيه الغرة قتل الجنين فيه الغرة فقال لك هذه قتلت جنينها وجنين الأخرى والعكس يبقى كل واحدة عليها غرة للجنين نصه لده ونصه للآخر فقال لك نصف ضمان الجنين يبقى نص غرة لهذا الجنين ونص غرة للآخر وعلى الأخرى ما هي ماتت يقول لك من مالها من مالها يبقى اللي هيدفع الدية مين العواقل هيدفع الدية العاقلة عاقلة دي وعاقلة دي انتهى أمر دي جينا بقى نقول هذه المرأة اللي ماتت والتانية لها مال ولا ملهاش مال طلع من الفلوس بتاعتها بقى الحاجات اللي هنقولها دي الجنين بتاعها في غرة مقسومة بينها وبين صاحبتها جنين صاحبتها في غرة مقسومة بينها وبين هذه يبقى دي من مالها غرة نصها لها ونصها للجنين الأخرى لورثة مين الجنينين لورثة الجنينين والعكس كذلك طيب اللي بعده هنقول ايه تاني فاضل الكفارة قتل الخطأ فيه كفارة الكفارة بنقول عتق رقبة عن كل نفس لو ان مجموعة قتلوا واحدا خطأ هنقول فيه ايه على المجموعة عليهم ايه الدين اذا عشرة مثلا عليهم الدين مش على العواقل بقى عليهم وعليهم حاجة تانية اللي هي ايه الكفارة قتلوا عشرة او قتلوا واحدا قتلوا واحدا عليهم كم كفارة الكفارة كل واحد عن ذنب نفسه مش كده يبقى هنا القتل العشرة كل واحد عليه كفارة مع ان القتيل واحدا بس مش هتتقسم الكفارة اللي فيه مش هنقول قسموا 60 يوم صيام خلي كل واحد يصوم له 6 ايام ولا لا ولكن هيبقى الصيام كل واحد يصوم شهرين متتابعين لانه الكفارة ما بتتقسمش يبقى هنا في الصورة بتاعتنا هنقول كام واحد قتلوا يبقى هذه القاتلة قتلت صاحبتها وقتلت جنينها وقتلت جنين يبقى كم كفارة ثلاث كفارات ثلاث كفارات الأخرى نفس الشيء قتلت صاحبتها وقتلت جنينها وقتلت جنين صاحبت عليها كم كفارة ثلاث كفارات يبقى يطلع من مال هذه قدر غرة وثلاث كفارات ومن مال هذه غرة وثلاث كفارات وعلى العاقلتين الإيه الدية لهذه والدية لهذه أو نصف الدية على ما ذكرنا لهذه وهذه ذلك فعلكم كده النهارده المرة الجاية نكون إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك